تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببعو سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم احنا عايزين بورسعيد كلها تترجم ما تردوا السلام كده احنا يعني من اولها كده بادئين نايمين انتوا متغدين سمك النهارده ولا ايه السلام عليكم ماشي ها مقبول تعدي وخلاص الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني اشتقت إلى إخواني والله وإني أحبكم حبا عظيما في الله ربنا يحفظكم وربنا يجمعنا مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب ويرزقنا الحب الصادق في الله يعني حيث يغبطنا النبيون والشهداء ونحن على منابر من نور في ظل عرش الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالحب في الله في ظل عرشه إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني عايزين يعني نبدأ فورا بقى ان شاء الله عشان آه، يعني نخلص سريعا هنتكلم النهاردة عن صورة من صور القرآن الكريم صورة كم واحد منكم على البطاقة يا جماعة البطايق حد يطلع البطاقة بتاعته كده ها ورونا كده طلع البطاقة هنقلب بقى ال... هنتكلم طلع البطاقة ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا شيخ طلع البطاقة البطاقة دي يا شيخ آه. بطاقة الهوية عند الله سبحانه وتعالى هوية الانتماء بتاعنا يعني مين فيكم على البطاقة يا جماعة حتى على الموبايل بس فهنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن صورة من صور كتاب الله صورة من صور القرآن هنتكلم عن صورة يا جماعة بتتكلم عن الابتسامة تخيل صورة نازلة تتكلم عن الابتسامة من العنوان بتاعها امال بقى ده الابتسامة دي اسهل خلق من الاخلاق انك انت بس تحرك عضلات الوش بتاعت الابتسامة امال باقي الاخلاق الاصعب بقى ما بالك بقيمتها عند الله اذا كانت صورة نازلة تكلمك عن البسمة بسمة ملتزم بسمة ملتزمة بسمة داعية عن الابتسامة نتكلم عن صورة بتقولك اوعى تستقلب نفسك اوعى تستقلي بمستقبلك في دين ربنا وما يدريك ما تعرفش ما تعرفش بكره ربنا هيفتح عليك قد ايه طول ما انت ماشي في الطريق صوره بتقول لك اوعى تفتكر ان مستقبلك في الدين على قد مواهبك ممكن مستقبلك في الدين ملوش دعوه بمواهبك امال على قد إيه؟ على قد مشاعرك على قد اقبالك على الله سبحانه وتعالى على قد المشاعر اللي في قلبك تجاه الله اللي بتترجمها في شكل افعال عمليه واما من جاءك يسعى جاءك النبي عليه الصلاة والسلام قعد يتكلم في جامع زي ده يكلم كفار قريش يكلم المشركين وابو لهب وابو جهل و- وانس بن النضر ومستني بقى مستني بقى ان يطلع انس بن النضر بقى دكتور الجزيرة العربية يجيله ولا الوليد بن المغيرة صديق سيادة المستشار بتاع الجزيرة العربية يجيله ولا ابو جهل حكيم الجزيرة العربية يجيله يفاجئ ان اللي جايله واحد اعمى شاب اعمى جايله على عكاز وجايله هو ده هو ده اللي بعد الدعوة اللي انا عملتها والجولات اللي انا نزلتها هو ده اللي جه زي دعاية قاعد يدي الدرس وعينه على فلان اللي قاعد ده وراجل الاعمال اه بقى هو ده بقى اللي ممكن ينفق على الدعوة او الاخ فلان الذكي ده هو العبقري ده ده لو شغل دماغه في الدعوة بقى فالموريات قطحة ده ده هيطلع كمية افكار جبارة او فلان الموهوب الموهبة الفلانية او فلان اللي كل اصحابه بيحبوه ده ده لو التزم كليته كلها تلتزم يفاجأ ان الاخ الغلبان فلان ده هو الغلبان خالص المسكين اللي لا عنده مال ولا عنده نسب ولا عنده جاي له بعد الدرس يقول له انا نفسي اوصل لربنا انا عايز اتربى هو انت انا ما كانش قصدي انت انا كان قصدي يشوف بقى تنزل صورة كاملة عشان اخ واحد عشان ملتزم واحد احسن يكون زعل احسن يكون نفسيته اتأثرت فما بالك صورة بتقولك اعرف قيمة الالتزام اعرف قيمة التدين عند الله اعرف قيمة الملتزم والملتزمة عند الله سبحانه وتعالى صورة عظيمة اوي يا جماعة طبعا انتوا عرفتوا الصورة هي صورة ايه صورة عبث البطايق فين يلا يا عم انت لسه قاعد مكانك حد يقوم يجيب لنا بطايق يا جماعه وزعوا المصاحف يلا على الاخوه وعلى الاخوات واللي معاه الموبايل بتاعه يطلع صوره عبث ها يلا يا اخواني سريعا كده عشان نتكلم واحنا ايه فاتحين الايات قدام عينينا سوره عبث صاد كام ها حد يقول لي كده حد يعرفني صاد كام صاد 585 يلا سريعنا رجاله يا بخت اللي قاموا واتحركوا والله سورة عبس بتقول لك يا بخت اللي هيتحرك السورة اتسمت باسم ابن ام مكتوم عشان واما من جاءك يسعى عشان اتحرك عشان الدين من اسماء الصور انتوا عارفين ان اسماء الصور توقيفية كما قال الزركشي وكما قال السيوطي ان اسماء الصور توقيفية فيعني يعني يعني اسم الصورة وحي زي الصورة بل الزركشي قال ان حتى الاسماء الاخرى يعني مثلا النبأ اسمها المعصرات يعني مثلا الزمر اسمها الغرف يعني مثلا صاد اسمها سورة داوود يعني انتوا واخدين بالكم من هذا قال الزركشي قال حتى الاسماء التانية توقيفية برضو قال لك دي مش حاجة اسمها عالم يطلع اسمه وامة كاملة تمشي عليه ودول اكبر طبعا علماء اتكلموا في علوم القرآن اه، في تاريخ الامة او الفوا موسوعيات في علوم القرآن في تاريخ الامة الزركشي والسيوطي فيتسمى باسمه سورة كاملة ليه لانه هو واحد اتحرك عشان ربنا يعني نبدأ رجالة كل واحد فتح المصحف بتاعه خلاص توكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى السورة اسمها عبس السورة مش اسمها العبوس خد بالك لو اسمها العبوس يبقى ربنا بينكر وبينبهنا ان العبوس ده صفة حاجة وحشة جدا اوعى تبقى كثير العبوس انما السورة العنوان بتاعها جه بالفعل الماضي عبس هي مرة هي مرة بس اوعى تتكرر هي مرة عبس نبي الله عليه الصلاة والسلام مرة فما عبس بعدها ابدا الى ان مات البشاشة مرة عبس فعل ماضي بس ما تتكررش تاني جت بالماضي يعني ان الابتسامة ينزل فيها صورة يعني ان ابتسامة داعية او ابتسامة عامل لدين الله او ابتسامة واحدة قاعدة في المسجد دخلت واحدة جديدة تبقى بلا بابتسامة يعني الابتسامة ينزل فيها صورة يا جماعة يبقى الدين ده الاخلاق فيه مقامه مقامه شكله ايه يبقى مقام الاخلاق في هذا الدين شكله ايه اسم سورة عبس اوعى تعبس في وجه الناس خليك انسان بشوش الاسم التاني للصورة ابن ام مكتوم صورة ابن ام مكتوم طب ليه ده واحد اتحرك عشان ربنا جاءك يسعى وهو يخشى زي ما هنقول الوقت دي الاركان التلاتة للتربية دي الشروط التلاتة للوصول الى الله واحد جاءك اتنين يسعى همة تلاتة وهو يخشى مفيش مفعول به يخشى من ايه واحد اتحرك عشان دينه عرف ان لازم يبقى عنده ذاتية لازم يبقى عنده روح مبادرة مفيش حاجة اسمها دين صلنسي مفيش حاجة اسمها قاعد ومستني العربية اللي تمشي مفيش حاجة اسمها انك انت ملتزم منازلهم مفيش حاجة انسان شايل هم دينه وبيتحرك عشان يوصل لربنا ومرعوب وهو يخشى احسن ما يوصلش لربنا احسن ينقطع احسن العاطفة اللي جواه تبرد احسن يموت قبل ما يوصل للمقامات اللي نفسه يامن ربنا عليها احسن لا يفتح عليه انسان خايف انسان معظم قيمة الدين معظم قيمة التربية النموذج الحلم اخيرا سورة ال- عبس جاية بعد النبأ والنزعات النبأ دي اللي هي في اول المرحلة الجهرية لما النبأ عليه الصلاة والسلام طلع على جبل الصفا وهتف بالدعوة ووقف ابو لهب يقول له تبا لك قال هذا شمعتنا انت جمعنا عشان تقول لنا جنة ونار ده احنا كنا نحسب الموضوع فيه فلوس ولا الموضوع تبا لك قال هذا جمعتنا والنبي عصام قاعد يلف في النبأ والنزعات يلف في مكة ويدعو الناس اخيرا في سورة عبس طلعت الثمرة طلع الاخ اللي عايز يتربى طلع الاخ اللي عايز يوصل لربنا طلعت الاخت اللي مشاعرها كلها قررت ان هي توجهها تجاه الطموح الديني طلع الملتزمين اللي كل طموحاتهم ازاي ينصروا دين ربنا ازاي يتبنوا ازاي يتربوا ازاي كلمة الله تكون هي العليا في الارض اخيرا طلع اللي جاءك يسعى طلع الناس اللي مقدرة قيمة الدين ومستعدة انها تتحرك عشان الدين اخيرا طلع هذا النموذج آه، آه، من الاسم الثالث للصورة صورة الاعمى يعني ايه صورة الاعمى تسمى ليه الاعمى تسألش بحد ما تعرفش ابن ام مكتوم ده اهو اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزلت السورة من اجل الموقف اللي كان بينهم طلع صوته حلو وكان هو اللي بيقدم بعد كده ابن ام مكتوم ده هو رضي الله عنه وارضاه النبي استخلفه على قيادة المدينة مكانه 13 مرة طلع عنده شخصية قيادية وشخصية ادارية ابن ام مكتوم ده اهو تدرج في طلب العلم وهو مصعب بن عمير اللي علمه المدينة المنورة اول اتنين هاجروا علموا المدينة المنورة القرآن ابن ام مكتوم ده هو بعد 35 سنة من نزول الايات ده ايه مات قتل شهيد في غزوة القادسية وهو شايل الراية رغم انه كان اعمى مات وهو حامل الراية ابن ام مكتوم طلع عنده مواهب كتير قوي قوي قوي قوي ما كانتش باينة في الاول وطلع شخصية مؤثرة وطلع شخصية كبيرة عشان كده ربنا قال للنبي وما يدريك وما يدريك ما تعرفش ربنا بيقول لكل داعية تعرفش الخير فين ما تعرفش اللي قاعدين قدامك دول مين اللي هيطلع منهم ما تعرفش والله يا اخواني يعني ابكاني الان خلصت الصلاة كده وببص على صفوف ال ال الوافدين ربنا يبارك ويتقبل يا رب افتكرت لما انا كنت باجي اجري في على الدروس من زمان اجري عشان احضر وابص كده للدعاء اللي بيتكلم واقول يا رب هو في يوم من الايام ممكن الواحد يستعمل في الدعوه الى الله هو في يوم من الايام ممكن تشرفني ان انا استعمل في الدعوه الى الله والله يا اخواني احساس جبار يعني يعني يعني جت لحظه الواحد بيدعو الى الله اللي ابكاني ان انا فكرت فيكم انتم هو انتوا لو عندكم نفس المشاعر اطمن ربنا مش هيسيبك اطمن على مستقبلك طول ما انت ماشي في الطريق طول ما هو جاءك يسعى مضارع مستمر طول ما انت مستمر على السعي على دينك ابشر ابشر الله يبشرك ان الله هيستعملك ان ربنا مش هيسيبك ان ربنا هيرفعك في الدعوة اليه هيستعملك في الدعوة هيشرفك انك تبقى من جنده بس استمر على الطريق آه، آه، عبس وتولى الصورة طبعا نازلة في اول المرحلة الجهرية آه، اول المرحلة الجهرية يعني ايه يعني ايه نازلة في اول المرحلة الجهرية المرحلة السرية النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش مكلف بالدعوة يعني ربنا ما قالوش انزل ادعو حد امال ايه كان مكلف بالتربية كان مكلف ان هو يقعد مع ستة سبعة من الصحابة كده يتقابلوا في دار الارقم ويربيهم على القرآن المرحلة الجهرية ربنا قال له انزل الواقع طب الصحابة لسه يا رب ما كبروش الصحابة لسه بقالهم ثلاث سنين بس لسه ما كبروش لسه ما, ما يقدروش يشيلوا معايا انزل دي معناها انا اللي هشيل لوحدي معناها انا طول الليل قاعد مع الصحابة بربيهم وبالنهار نازل للناس بدعوهم لسه ما فيش حد يقدر ينزل ويجري معايا اللهم الا ابو بكر مثلا ح... يعني ق- قلة اللي تقدر تنزل معايا فبدأت المهام تكتر على النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة النبي لسه مكلف بالتربية وكمان زاد التكليف بدعوة الناس ودعوة العوام ودعوة الشارع فهنا أصبح هناك أزمة أزمة الواجبات اكثر من الاوقات ازمة الضغوط اللي بيتعرض لها الداعية في واقع زي اللي احنا عايشين فيه اعمل ايه اتسع الخرق على الراقع نشتغل في تربية الاخوة اللي جاية ولا ننزل للشباب اللي, اللي حارقين قلبنا على شكلهم وهم بيجهرم بالكبائر في الشوارع ولا نعمل ايه ولا نواجه التيار العلماني والالحادي ولا ولا ن- نعمل ايه الواقع مليان مهام ولا نركز مع طلبة العلم عشان يطلعوا بكرة دعاء نعمل ايه ولا ايه ولا تربية الاخوات ولا تربية اطفالنا ولا في اللحظة دي يا جماعة المهام بتكتر لما المهمة هتكتر عليك اوعى تظن ان ربنا هيسيبك اوعى تظن ان ربنا هيتخلى عنك نزلت سورة عبس عشان توجه النبي في الواقع ده يعمل ايه عبس وتولى تولى دي اي ذهب الى ما هو اولى يعني قضية الاولويات العامل لدين ربنا في اللحظة دي بيقول هو ايه طب ايه قبل ايه طب اعمل ايه قبل ايه طب ايه الخط الاحمر طب ايه المهم فنزلت سورة يعني الله يعلم رسوله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام ايه هي الاولويات وايه هي الموازنة في هذا الواقع كما قال آه، بعض المفسرين آه، يعني برضو آه، عايزين ندخل دخلة سريعة كده قبل ما نبص على الصورة او ندخل عليها ايه ايه عايزين نفهم برضو يا جماعة آه، آه، سورة عبس آه، يعني سبب نزولها ايه سبب نزولها ان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع آه، الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة ده يعني شخصية جبارة يعني ده كان مستشار ده القاضي بتاع العرب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن- والعباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه السلام اللي كان بيسقي الناس في الحج وابو جهل اللي كان اسمه ابو الحكم حكيم العرب اللي النبي كان بيدعي ربنا ان يا هو يا عمر يسلموا حكيم العرب سموه ابو الحكم من كتر الحكمة بتاعته كل دول قاعدين مع النبي لسه ما فيش اصطدام لسه ما دخلناش في التعذيب في المرحلة الجهرية ده احنا لسه في اول الدخول الجهرية فالنبي لسه بدأ يجهر فلسه بيقعدوا بقى ايه يسمعوا ويفهموا والنبي عليه الصلاة والسلام عشمان ان هم يدخلوا في الدين وهم مش جايين يدخلوا في الدين ولا حاجة ده هم جايين عشان حاجة تانية هناخدها الوقت في قول الله فأنت عنه تلهى هناخدها الوقت في الآية دي بإذن الله فهم جايين فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يبص لهم وعشمان انهم يسلموا وفجأة يدخل ابن ام مكتوم هذا الشاب الاعمى داخل ويقول له يا رسول الله ادنني منك يا رسول الله استدنني يا رسول الله ارشدني يا رسول الله علمني يا رسول الله وابن ام مكتوم قاعد ينادي على النبي انا عايز افهم الايه دي انا عايز تقرئني الايه دي انا عايز تقربني منك يا رسول الله والنبي عليه الصلاه والسلام موقف عصيب يعني يعني عايز يقول لابن ام مكتوم طب مش الوقتي انا في مجلس الوقت لو واحد من دول اسلم ممكن جزيره العرب تتقلب ممكن مكه كلها التوزيع الديني فيها يتغير وابن ام مكتوم عايز يقرب من النبي عليه الصلاه والسلام وهنا يعرض النبي عليه الصلاه والسلام عن ابن ام مكتوم ويبدا يبص لصناديد قريش ويكمل معاهم الكلام ويعرض عن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم اعمى ما شافش عبوس النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ربنا اثبت كلمه عبس لان الموضوع مبادئ الموضوع مش انه شاف او ما شافش الموضوع منهج دعوه الى ان تقوم الساعه هو النبي عليه الصلاه والسلام ليه يا جماعه اعرض عن ابن ام مكتوم تخيلوا كده آه، مش استقلال ابن ام مكتوم انما تخيل كده اب عنده آه، مثلا بنت حلوه وعنده ابن طلع مريض مريض مثلا مرض عقلي مثلا فجي لبنته عريس لقطه فالعريس ده لو شاف ابنه مش هيرضى يتجوز البنت فالاب قاعد يعني ايه محدش يدخل ايه خايف احسن ابنه يدخل ولو شاف فجأة يدخل الابن الاب ساعتها هيحصل له ايه النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان مشكلة ابو جهل وابو لهب والوليد بن المغيرة مشكلة الكبر مشكلة انا اقول ل- ل- لعبد الله بن ام مكتوم يا اخي في الله ويقول لي يا اخي في الله يا سلام هو ده هيبقى اخي في الله هو انت هتجيب لي بلال وعمار و... وتعملهم لي اخواني في الله وتوقفهم جنب صف بصف يبقى مش مشكلة الكفر بالدعوة بس هي مشكلة ان هو ما... نفسيته مش قابلة انه يتحط جنب ده انه يتساوى بده قضية نفسية على فكرة اوعوا تفتكروا ان دي مشكلة ابو جهل وابو لهب بس المشكلة دي عندنا كلنا يا جماعة مشكلة النفسية مشكلة النفسنة مشكلة انك مش قادر على الانا اللي جواك قال انا خير من قال فاخرج منها قال انا قال فاخرج اول ما ابليس كلم قال كلمة انا ربنا طرده سبع سماوات الا كلمة انا طرد من ملكوت السماوات بسبب كلمة انا اول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بيها خد بالك يعني تأملت في نموذج سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ كان شخصية جبارة في المدينة يا جماعة شخصية جبارة المدينة اسلمت في ساعة بسبب سعد بن معاذ اول ما اسلم على ايد مصعب بن عمير واسعد بن زرارة راح لقومه جايين يسلموا عليه قال لهم انتم علي حرام ليه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان لم تسلموا فانتم علي حرام انا مش عايز لا كرسي ولا منصب ولا عايز ابقى سيدكم اسلمت المدينة اسلم قومه في المدينة في ساعة واحدة سعد بن معاذ لما جه النبي عليه الصلاة والسلام ما فضلش في الموقع بتاعه نزل قعد تحت رجلين النبي عليه الصلاة والسلام وسلم كل حاجة للنبي تخيلوا ملك ومعاه اتباعه جه النبي الملك نزل ع- خلى نفسه واحد زي بقية اتباعه مع الايام سعد بن معاذ بدأ يعني انا عايز اجيب لك بالالفاظ اللي بنحس بيها في الواقع ده بدأ يتلغى بدأ يتنسى في يوم من الايام سعد بن معاذ اللي المدينه اسلمت في ساعه بسببه النبي وقف في حادثه الافك على المنبر يقول من يعذرني في رجل وصله اذاه وصلني اذاه في اهل بيتي سعد بن معاذ قال له يا رسول الله مين ده نسلمه ليك وقف سعد بن عباده قال له لا تستطيع وقف يرد على سعد بن معاذ قدام المسجد كله سعد بن معاذ داخل على النبي مره الصحابة ولا واحد من الانصار قامله ولا واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام ده سعد بن عبد ده سيدكم ده ده اللي سلمني القيادة بتاعت المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا الى سيدكم قوموا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله راعى نفسية سعد بن معاذ في هذه اللحظة مفيش حد قامله خلاص واحد بعد ما كان كبير سلم كل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام ونزل قعد ولغى الانا اللي جواه رغم انه كان شخصيه جباره على مستوى الجزيره العربيه في العلاقات الاجتماعيه اليهود قالوا عايزين سعد بن معاذ يتدخل في بني قريظه يعني يعني لما النبي هاجر المدينه ما حدش قدر في مكه يمنعه عن الطواف شخصيه شديده الس- ال- ال- الشهره في الجزيره العربيه لدرجه انه لما جه يموت النبي عمل له خيمه عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي فجت معزه كان لوحده في الخيمه جت معزه كما يقول ابن حجر فتح الباري داست برجليها على الشريان اللي كان مجروح فيه فتفجر الدم لدرجة ان ما عرفوش انه مات في لحظتها ده لما الدم بتاعه ساح على ارض المسجد وسال فدخلوا عليه في الخيمة لقوه مات يعني سعد بن معاذ مات لوحيد مفيش حد جنبه يمنع حتى المعزه انها تعدي من على رجليه او على ايديه العرق اللي كان في في ايديه سعد بن معاذ ما كانش حد بيقوم له خلاص في الاخر سعد بن معاذ بعد ما كان ملك المدينه وكان سيد المدينه وتاتي القنبله لحظه موت سعد بن معاذ يلاقوا النبي عليه الصلاه والسلام داخل جوه القبر وقاعد جوه القبر عليه الصلاه والسلام وقعد مده حاجه النبي ع- كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام حاجه النبي ما عملهاش من حد ويخرج النبي يا رسول الله انت اتاخرت كده ليه داخل القبر فيخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام انه لم يخرج الا لما اطمأن على ان ضمه القبر نجا منها سعد بن معاذ او يعني ضمت عليه ثم فرجت عنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلقي النبي قنبلة أذهلت الصحابة فإذا برسول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل قنبلة سعد بن معاذ اللي ما كانش في الآخر حد في المدينة بيقوم له سعد بن معاذ اللي مات لوحده فيه الخيمة بتاعته يعني ما كانش حتى في حد حواليه في اللحظة دي سعد بن معاذ اهتز ليه اضخم مخلوق في الوجود كله اللي اكبر من سماوات السبع عرش الله ليه من فرح الرب عز وجل ليه النبي عليه الصلاة والسلام هي ديت مشكلة الشخصية ده يا جماعة ان في شخصيات بتقلب الواقع ولكن محدش واخد باله في شخصيات من التجرد بتساعد ابن معاذ لولا انه سلم للنبي كل ما كان في سلطانه في المدينة كان ممكن الاسلام يتعطل في المدينة ما هو سعد بن معاذ في المدينة كان زي ابو جهل وابو لهب في مكة يعني من الاخر كده لو عايزين نجيبها في كلمة واحدة ادي سعد بن معاذ وادي عبد الله بن ابي بن سلول اللي ابن سلول ما قبلوش سعد بن معاذ قبله ابن سلول ما رضاش ينزل من على الكرسي بتاعه فضل مولع المدينة تلت المدينة بقضية النفاق وراه سعد بن معاذ بقى سلم للنبي عليه الصلاة والسلام التجرد التجرد انك تتعلم انك تلغي الانا اللي جواك عبس وتولى نزلت في هذه في هذا الموقف موقف ان صناديد قريش النبي عليه الصلاه والسلام عايز يدعوهم وابن ام مكتوم جاي عايز يتربى التربيه واقفه والدعوة واقفة يا ترى نجمع بينهم ازاي يا ترى نجمع ما بين التربية والدعوة ازاي هي دي القصة بتاعت سورة عبس تعالوا بقى نتكلم فيها يا اخواني عبس وتولى ان جاءه الاعمى يعني مواهبه ايه وهينصر الدين بايه و- وهيقدر يعمل ايه وما يدريك ربنا بيقول لنا بقى وما يدريك انت تعرف ده بكره هيبقى ايه انت تعرف ده بكره ربنا هيفتح عليه ايه انت تعرف ده بكره هيسندك قد ايه وهيبقى ظهير للاسلام قد ايه وما يدريك قولها لنفسك ما تختارش ما تنقيش احنا دعوتنا مش دعوه انتقائيه مش بننقي احنا بندعو الناس كلها غني وفقير شاب وكبير احنا بندعو وزير وغفير احنا بندعو الناس كلها الى الله لان كل الناس دي نفس لا نتركها تتفلت منا الى النار وما يدريك بص لنفسك كده وقول وما يدريك ما تعرفش بكره ربنا هيفتح عليك بايه كلمه بتديك امل في كل الناس وبتديك امل اوعى تقول ان الشاب ده مش نافع اوعى تقول, تقول ان البنت دي ضاله وضايعه ولا يمكن ربنا يهديها وما يدريك ما تعرفش ما تعرفش مين اللي بكره ربنا هيستعمله من الناس دي ما تعرفش انت ربنا هيفتح عليك بكره بايه ما تعرفش لو انت بتدي درس او انت شغاله في الدعوه في الكليه بتاعتك ما تعرفيش ربنا هيصطفي مين وهيختار مين وما يدريك لعله يزكى او يتذكر يعني ممكن ي- ي- يهتدي ممكن نفسيته تتزكى ممكن يبقى من اهل الايمان والدين بس مش ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان مستنيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان مستنيه مش لعله يزكى او يذكر وما يدريك لعله ينفع الاسلام وما يدريك لعله يشتغل في الدعوه بكره دي بقى اللي كانت تهدي صدر الداعيه او المربي في الوقت ده ان الاخ ده ممكن بكره يبقى داعيه الى الله ويشيل الدعوه هو كمان انما ربنا ما قالش كده ربنا قال لعله يزكى او يذكر خلي طموحك دايما ان الاخ يتملى ان اللي مقبل على ربنا قلبه يدوق لذة الدين اللي فعلا الدين هيلمس قلبه لازم هيشتغل لدين ربنا عشان كده ربنا بيقول بعدها او لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه هو لو الحاجة اللي انت نفسك انتفعت بيها هي اللي الناس هتنتفع من وراك بيها انما انك انت تقعد تحصل كلام وتخرج تقول للناس كلام وانت ما انتفعتش بالكلام ده اصلا قاعد تكلم الناس على القران وانت ما فيش علاقه حقيقيه في قيام الليل بينك وبين القران قاعد تكلم الناس عن العباده وانت عبادتك ضعيفه قاعد تكلم الناس عن ربنا وانت اتصال قلبك بالله ضعيف قاعد تكلم الناس عن التضحيه وانت مش مضحي قاعد تكلم الناس عن اتباع العلم بالعمل وانت ما انتش عامل بمعظم اللي انت عارفه ساعتها محدش هينتفع من وراك فتنفعه انت الاول لازم تنتفع بالدين عشان اللي وراك واللي انت هتدعوهم ينتفعوا من وراك طب السؤال هنا يا جماعة انت الدين نفعك بايه سؤال صريح صادق كده يعني اسأل نفسك بصدق بينك وبين نفسك مش عايزك تجاوب عليا اسألي نفسك كده بصدق انت الدين نفعك بايه يعني انت دلوقتي دخلت الجامعة انت سعيد انت فعلا سعيد انت مبسوط انت حاسس ان في وسط الواقع الظلام السوداوي اللي احنا عايشينه اللي الناس بتنتحر من اليأس والناس ج- الامراض النفسية بقت عيادات تكاترة النفسية والمستشفيات النفسية مكتظة من الاحباط واليأس انت الوقت قلبك مليان امل ما هو ده الدين هو ثمرة الدين انه بيديك امل في الحياة انه بيديك فرحة انه بيخلي الناس كلها مهمومة وانت فرحان الناس كلها مكروبة وانت منطلق الناس كلها شايفاها كروهات وانت شايفها بمبي الدين بيخليك فرحان بالله عليك يا اخي انت جنيت ثمرة الالتزام عارف انا عايز اقول ايه عايز اقول ان انت لسه ما وصلتش لكلمة فتنفعه احنا معظمنا يا جماعه لسه ما انتفعش بالدين انتفاع حقيقي احنا معظمنا لسه ما جناش ثمره الدين عارفين ليه لان احنا مش مدين فرصه لنفسنا نعيش الدين مش مدي فرصه لنفسك انك انت تعيش يعني ايه تقول تاخير مش مدي لنفسك فرصه انك تقوم قبل الفجر وتبكي بين ايدين ربنا وتقول يا رب وتشوف اللي لو سحرت الكرة الارضية كلهم اجتمعوا عشان يعملوا عشره مش هيعرفوا يعملوه في حياتك وفي قلبك وفي سعادتك وفي انشراح صدرك وفي قضاء حوائجك كلمة يا رب قبل الفجر هتعمل اللي سحرت الارض كلها وملوك الارض كلها لو اجتمعوا مش هيعرفوا يعملوه له يعملوه لك انك انت فعلا تنتفع من ورا الدين انك تنتفع في اجابة الدعاء وحل مشاكلك ان دينك والتزامك يحل لك مشاكلك يصلح لك نفسيتك يقوي لك عزيمتك يقوي لك قوتك في مواجهة الحياة يوسع لك رزقك يفرج لك كروباتك اللي انتفع من ورا الدين ينور لك بصيرتك يهدي لك نفسيتك اللي انتفع من ورا الدين هو اللي عمره ابدا ما هيعيش غير عشان ينشر الدين عارفين زي ايه زي واحد مريض سرطان وبعد ما يئس واحد قال له خد الحبايه دي خدها راق هيعمل ايه هيعيش طول عمره يصرخ في مرضى السرطان هو ده الحل الوحيد هو ده الامل الوحيد يا جماعه اللي موجود على وجه الارض هو اللي انتفع من ورا الدين ده لما يجي يتكلم عن الدين على قد حبه للناس ورغبته ان هم ينتفع من ورا الدين هيبقى منفعل معاهم ليه لان ده مش سمع مش قرا في الكتب عامل ربنا عامل زي لو واحد جه قال لك آه، على فكره انا عايز اقول لك حاجه بس يعني ما استغربش يعني ايه آه، الام والاب مالهم طلعوا وهم ايه وهم يعني ايه وهم مفيش وجود للام والاب اصلا ونظريه التطور بتقول ان الطفل بيطلع طفل وخلاص ومفيش حاجه اسمها ام واب انا جيت منين جيت كده طفل تطور لطفل لطفل يعني ازاي مفيش ام واب قال لا يعني خ- انت ساعتها هتقول له ايه ها لو جاب لك 50 كتاب فيزياء تثبت لك ان مفيش ام واب و70 كتاب آه، آه، احتمالات تثبت لك طبعا الكلام ده مش بيقولوا الملحدين بس يعني مثلا و70 كتاب ومراجع علميه لاكبر علماء العالم بتقول لك مفيش ام واب هتقول عليه ايه؟ مجنون يا عم روح انت وشويه المجانين اللي اللي معاك امال امال مين اللي سهرت عليا ليالي لما ببقى تعبان امال مين اللي كان بيشقى عشاني امال مين اللي لما كان بالليل كده احس ان انا تعبان ونفسي في سندوتش حاجه ينزل في نص الليل يجيبها لي وما يهونش على يا عم روح انت والمجانين اللي ماشيين وراك هو بالظبط كده هو الشاب اللي لما بيشكك في وجود الله بيشك في وجود الله بيشك في وجود الله ليه ليه لان هو سامع عن ربنا لانه قرا عن ربنا انما اللي عامل ربنا والله لو كل الكره الارضيه اجتمعت عشان تقول له ما فيش ربنا يقول لهم يا عم روح انت وشويه المجانين وراك امال مين ان انا اللي لما وقفت قبل الفجر امبارح وقلت له يا رب غير لي حياتي كلها النهارده امال مين اللي لما استغثت بيه في المرض الفلاني شفاه وفي الكرب الفلاني نجاني امال مين اللي عمل لي كذا ووقف معايا يوم كذا امال مين امال مين اللي وراني الرؤيه الفلانيه وبعدها تحققت كفاله امال مين مين اللي كل حاجة في حياتي بسببه انتوا انتوا مجانين هو ده الفرق يا جماعة قضية المعاملة ان اللي عامل غير اللي سامع يبقى انت ممكن تسمع عن الدين تحضر درس انما لو انت انتفعت من ورا الدين انت ستصبح داعية ستصبح داعية الى الله ليه لانك انت جر... انت دق انا مش هكلمك عن شركة ارباح متوقعة انا ماسك في ايد الارباح انا ممكن الوقت اجيب لك كتاب هات لي كراسة و... و... وقلم وسيبني لحد بكرة الصبح هكتب لك كلها ربنا عمل لي ايه من يوم ما مشيت في الطريق ده ساعتها انت تنفع تبقى داعية لانك دقت بجد لانك هتتكلم من واقع حياتك او يتذكر فتنفعه انت الاول لازم تدوق نفع الدين فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت لا تصدى وما عليك الا يزكى اما من استغنى واحد بقى غني بفلوسه ولا مستغنى عن الدين يا عم انا مش محتاج يا عم الكلام اللي انتوا بتقولوه في الجامعه ده مش فارق معايا في حياتي يعني ايه ده الدين ده سبب السعاده سعاده يا عم السعاده في الساحل الشمالي وفي شرم و- و- وفي الفيس وفي- سعاده مين يا عم يا عم الدين ده سبب يا عم انا مش محتاج الكلام بتاعكوا ده انا I must live my life في واحد مستغني مش يظن انه مش محتاج الدين عشان يقدر يعيش كويس يا عيني محروم محروم من الفهم مش مح- محروم من انه يفهم اصلا فده بقى اما من استغنى فانت له تصدى تصدى الصدى الصوت اللي يخبط في الجبل يرد لك تاني فتسمع صوتك مرة تانية وانت مش عارف ده جاي منين ايه كأن النبي جبل واقف في وش المشركين بيقول لهم مش هسيبكم تروحوا جهنم مش هسيبكم تودوا نفسكم في داهية مش هسيبكم ترموا نفسكم في النار كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل تقدر تبقى جبل في الدعوة الى الله تقدر تبقى جبل في دعوة الناس مش هسيب مش هسيب اخويا يروح النار مش هسيب ابويا يموت وهو تارك الصلاة مش هسيب اصحابي القدام يضيعوا مش هسيب المجتمع مش هسيب الناس تضيع نفسها وهي مش واخدة بالها وهي مش دارية هي بتعمل في نفسها ايه فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما عليك مش في رقبتك امال مين اللي في رقبتك اللي جالك اللي جه قال لك انا عايز اعرف طريق ربنا النبي عليه الصلاه والسلام واقف على المنبر صحيح مسلم جه راجل غلبان قال له يا رسول الله جاهل لا يدري امر دينه جاء يسال عن امر دينه يا رسول الله انا واحد واحد- الراجل مش عارف حاجه دخل في وسط خطبه الجمعه ساب الناس كلها اللي قاعده في المسجد وبيقول له يا رسول الله انا مش عارف حاجه انا هضيع انا مش عارف حاجه في الدين انا جاي اتعلم الدين النبي عليه الصلاه والسلام ساب خطبه الجمعه وجاب كرسي ونزل اداله خطبه لوحده اداله درس لوحده في اساسيات الدين او الايمان او الاسلام ورجع كمل خطبة الجمعة عشان واحد جاي بيقول له انا عايز اتعلم اللي عايز يفهم دينه ده له مقام عند ربنا اللي بيسعى عشان دينه ده له مقام عند الله سبحانه وتعالى واما وما عليك الا يزكى اللي في رقبتك هو اللي جالك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى ايوه اخيرا بقى النموذج الحلم يعني اول الغيظ اخيرا طلع ناس عايزه تتربى الواحد في الاربع خمس سنين اللي فاتوا يا جماعه قضيه التربيه بدات تموت قضية انك انت تشوف حد بيقول انا عايز اتربى انا عايز اوصل لربنا انا عايز اتعلم مين اللي بيربوا هنا مين اللي مين اللي بيدوا علم مين اللي بيعلموا علوم الدين وعلوم الشريعة كلمة التربية عادت قليلة جدا كلمة انا طالب علم وعايز اطلب العلم عادت قليلة جدا للأسف الشديد اخيرا الحلم خرج واما من واحد جاءك اتنين يسعى تلاتة وهو يخشى يعني ايه جاءك اختارك انت وعرف ان انت الطريق الصح الوحيد جاءك مش جاء يسعى جاءك عرف ان انت الطريق الصح في وسط كل الطرق التانية اللي معروضة عليك واختارك انت وكان بينه وبينك الف عقبة عدى كل العقبات دي وداس عليها عشان يجي لك ما هو طالب جامعة جاي وجاي يقعد في الدرس هو جاي يعني ازاي يعني ما هو وراه ام ممكن بتقول له يا ابني انا خايف عليك يا ابني دروس ايه وبتاع ايه في اليومين اللي احنا فيهم ده ووراه امتحان ممكن بعد ثلاث ايام وزمايله بيقولوا له يا عم انت مجنون يا عم اقعد ذاكر يا عم اقعد اوصل الليل بالنهار اقعد ادي للدنيا كل طاقتك حتى لو ساعة ربنا في يومك لا ما عندناش وقت للكلام ده ان شاء الله بقى لما ايه يعني بعد 20 30 سنة سنة نأمن مستقبلا ونبقى نشوف نفوق هذه القضية فهو عنده معوقات عنده مشاكل عنده عنده داس على كل ده وجالك يبقى ده ايه الهم واحد عنده هم اللي عدى على كل العقبات وصمم يجي التصميم ده اسمه الهم عنده هم طيب الصفة التانية يسعى يسعى ده يعني ايه الهمة ما هو انت ممكن يكون عندك هم بس ما عندكش همة انت ممكن تكون نفسك تتربى بس ضعيف العزم عندكش همة ما عندكش قدرة طب حد عارف امتى الهم يجيب همة امتى الهم يجيب همة لما ما يبقاش فيه هم معارض ليه يعني ايه يعني انت عندك هم دين اه وانت عندك هم دين اه امال ليه ده بيجري على دين وده ما بيجريش لان ده عنده هم دين وده ع- ده التاني بقى وده عنده هم دين وهم دنيا بيعارضه فلو هم دين قصاد هم دنيا تلاقي نفسك مش قادر تتحرك مشلول لا انت بتجري لا في دين ولا في دنيا ليه الهمين بيضيعوا بعض امتى تقدر تجري على دينك اما هم الدين يبقى اعلى من اي هم اخر في قلبك اما هم الدين يبقى اعلى من هم الدنيا وهم الرزق و- واي هم اخر يبقى دينك هو الاول في حياتك هو رقم واحد في حياتك هو الحاجة الاساسية في حياتك يبقى وهو يسعى يبقى دي ايه الهمة مش بس هم ما هو لازم همة لازم تحضر دروس لازم تسمع لازم تتعلم لازم تصحبة لازم حفظ قرآن لازم تتكلم عن ربنا من قلبك افتح قلبك واتكلم عن ربنا مش افتح الذاكرة بتاعت مخك اه افتح فرس البحر اللي في وسط دماغك ده مركز الذاكرة واتكلم عن ربنا افتح قلبك واتكلم عن ربنا اتكلم من قلبك هتلاقي نفسك بتقول كلام في غاية الجمال بعد ما قعدت وعرفت وفهمت وسمعت جاءك جاءك الهم يسعى الهمة وهو يخشى وهو يخشى ايه مفيش مفعول به ايه اللي يخشى يخشى من ايه حد جرب الاحساس ده قبل كده يا جماعه حد جرب وهو رايح لمربي من المربين ومرعوب مرعوب ان العاطفة اللي جوه قلبه دي تتطفى مرعوب ان الالف مشكلة اللي داس عليها عشان يجيله ترجع تاني وتغلبه وما يعرفش يجي مرة تانية مرعوب انه ما يوصلش مرعوب انه ما يفهمش مرعوب انه يموت قبل ما ربنا يرضى عشان كده وهو يخشى جت مضارع لاستحضار المشهد وجت بدون مفعول به لان هو مش مرعوب من حاجة واحدة يعني ايه وهو يخشى معظم الدين ما هو الخشية دي التعظيم معظم الدين اللي مش خايف على دينه اسهل حاجة ان هو يبيعه اول ما يجيله سفرية بره ولا اول ما يجيله فرصة دنيا ولا- سهل ان هو يبيعه اللي خايف على دينه ده اللي ما بيبيعش دينه ابدا يبقى وهو يخشى يبقى دول تلا يبقى ده اللي بيستمر في الاخر اللي خايف على دينه ده اللي بيكمل وبيستمر يبقى في ثلاث صفات عشان يوصل رقم واحد اختار طريق صح جاءك عنده هم واختار طريق صح رقم اتنين عنده جهد يسعى رقم يبذل وبيضحي رقم ثلاثة عنده استمرار وهو يخشى معظم الامر ولا يمكن يسيبه يروح منه بعد ما ربنا اداهوله ابدا باذن الله انت عندك الثلاث صفات دول هم دول صفات اللي بيوصلوا لربنا فانت عنه ايه فانت عنه ايه تلاها محدش وقف قدام الكلمة دي قبل كده يا جماعة محدش الكلمة دي خبطت في قلبه قبل كده فأنت عنه ايه تلاها الله يقول عن دعوة إلى الله له ده دعوة ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو إلى الله بيكلم الوليد بن المغيرة و و و و و وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وشيبة بن ربيعة وعطبة بن ربيعة بيكلمهم عن الله ربنا يقول له تلهى انا ما كنتش بلعب والله يا رب انا انا كنت بدعو الناس الى الله كل ما شغل عن التربية واسقط قيمة التربية فهو خطر كلمة ترعبك من الانشغال عن التربية عشان كده في آه، يعني يعني قرأها البعض فانت عنه ايه حد عارف آه، في قراءة تلهى مش انت عنه تلهى انت عنه تلهى يعني ايه تلهى يعني اوعى تفتكر ان اللي جايين لك دول جايين عشان يسمعوا دين ده جايين يشغلوك عن ابن ام مكتوم وبلال وعمار اللي البعض مستقل بيهم جايين يلهوك عنهم جايين يشغلوك عنهم عشان لما يجولك تقول لهم والله ما انا فاضي ورايا دروس كبيرة والله ما انا فاضي ورايا جماهير عريضة في نت ولا مش فاضي عم دول يموتوا وينتهي التزامهم لانهم ما لقومش حد يط- يحتضنهم بعدها يقولوا لك لا والله مش عايزين نمشي وراك نعم يعني لا دعوه ولا تربيه لا دعوة ولا تربية فأنت عنه تلهى ده مخطط عشان تتشغل عن فلان وفلان وفلان اللي هي الناس اللي لها قيمه بجد الناس اللي بكره تشيل الدين بجد ليه لان القضايا مش بالمواهب احيانا الداعيه عاطفته بتغلبه ويظن ان الدين بينتصر بالمواهب لو فلان الذكي وفلان القوي وفلان اللي شخصيته عنده كاريزما فظيعه والناس بتلتف عليه وفلان الغني وفلان اللي مركزه كبير وفلان اللي لو دول بقى التزموا الله اكبر هو لو دول التزموا كلهم اصلا والدين انتصر هتقول ان الدين انتصر بالبشر مش برب البشر ودي مش اراده ربنا سبحانه وتعالى ان في الاخر ينسب النصر للبشر فدايما بيبقى قلب الداعيه غصب عنه عشان حب الاسلام مرتبط بالموهوب انما هنا ربنا بيقول مش الموهوب اللي, اللي, اللي بيصطفى المقبل على الله على حسب قلبك على حسب مشاعرك تجاه الله سبحانه وتعالى واخلاصك وصدقك مع الله وسعيك فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره ربنا وصف القران بثلاث ايه صفات خدوا بالكم الوقت ربنا وصف اللي بيوصل لربنا طالب التربيه بثلاث صفات جاءك يسعى وهو يخشى الوقت ربنا وصف القران ثلاث صفات مكرمه مرفوعه مطهره مكرمه يعني ايه مكرمه الكريم عكس اللئيم اللئيم اللي هو المخلط من التئام المعادن مع بعض المخلط اللي هو معدنه مش صافي مش اصيل مكرمه يعني ليس فيها لغو ليس فيها الا كلام عن الله زي ما بعض العلماء قال مثاني اي ليس فيها الا الثناء على الله كلها ثناء على الله كلها ثناء على الله القرآن كله بيتكلم عن ربنا مرفوعة فيش فيها كلام عن الدنيا كلها كلام عن العلويات عن الاخرة مطهرة فيش فيها كلام عن الشهوات كلها كلام عن الاعمال الصالحة والعبادات ثلاث صفات لو فهمتهم في القرآن قلبك يشتاق انك ترتبط بهذا الكتاب في بايدي سفرة كرام بررة يبقى اللي اتربى في مدرسة القرآن خرج بثلاث صفات ربنا وصف القرآن بثلاث صفات مكرمة مرفوعة مطهرة اللي اتربى في مدرسة القرآن بقى له ثلاث صفات سفرة كرام بررة اهل القرآن في السماء فيهم الثلاث صفات دول واهل القرآن في الارض فيهم الثلاث صفات دول يعني ايه سفرة سفرة زي اصفرة الشمس نورت الدنيا تبقى نور تبقى شمس تنزل الجامعة شمس ايمانية نزلت الجامعة تسافر تدعو في اي مكان شمس بتنور للناس حياتها والبخاري قال لك سفر هنا اي سفراء لله في الارض يعني بيتحركم بقوا سفراء للدين بيتحركوا في الدعوة الى الله زي جاءك يسعى زي ما اتحركوا من اجل الصلاح اتحركوا بكرة من اجل الاصلاح هو الدين كله حركة كرام كرام يعني ايه مش مخلطين من جوه مش عايز حاجة يعني مش جاي يتكلم الناس عشان عايز شهرة او عايز مركز او عايز أو هو مش عايز غير ربنا تقدر تبقى انت كريم من جوه صافي بتاع ربنا بس بالسلوفان اللي عليك مخلص لله خالص مخلص لله كرام بررة بررة يعني ايه عندهم عزيمة على اعمال البر والاعمال الصالحة ليل نهار هو ايه الثلاث صفات دول دول ثمرة القرآن اللي بيتصل بالقرآن هيبقى كده على قد ما هترتبط بهذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة هتبقى من السفر الكرام البررة قتل الانسان ما اكفره اه دخلنا بقى في النص التاني من الصورة خدوا بالكم يا جماعة النص الاولاني من الصورة كله بيتكلم عن ايه عن التربية وقيمة التربية النص التاني من الصورة بيتكلم عن الدعوة النبي بقى نزل تاني لابو جهل وابو لهب وانس بن النضر والوليد بن المغيرة تاني يعني كأن النص الاولاني بيقول النبي لا يعني ايه التربية الاول دول الاول الرجالة الاول وبعد كده بعد التربية جت الدعوة ليه لان من غير تربية الدعوة مش هجيب نتيجة اصلا مش بطولات فردية مش عنتريات الدعوة عشان تنجح في بورسعيد لازم كل اللي قاعدين قدامي دول يشتغلوا فيها مش واحد قاعد على كرسي بيقول كلمتين وبعد كده يروح مكان تاني يقول كلمتين وانت تروح تنام في بيتك يبقى كده عمر ما في دعوة تنتصر الدعوة سيدنا موسى كان قائد اعظم من سيدنا يوشع ومع ذلك سيدنا موسى مات في التيه مع بني اسرائيل في حين ان سيدنا يوشع فتح فلسطين قال له ازاي ده موسى اعظم كقائد بس الصف اللي ورا موسى قال له انها هنا قاعدون والصف اللي ورا يوشع طلق الدنيا عشان يمشي وراه عشان كده ربنا اوقف لهم الشمس يبقى القضيه مش قضيه الداعيه حلوه ولا وحش مش قضيه الشيخ حلوه ولا وحش قضيه الصف كله على بعضه ينفع ولا ما ينفعش يبقى القضيه عشان كده ليه النص الاولاني تربيه والنص الثاني دعوه لانك انت بتتربى عشان تنزل تشتغل في الدعوه انت بتتربى عشان بكره الدنيا تنتفع او الدعوه تنتفع من وراك ندخل بقى في النص الثاني من الصوره قتل الانسان ما اكفره ما اكفره ما اكفره دي عامله زي ايه عارفين واحد قام جايب طفل وقام ذبحه وبعد ما ذبحه قام مقطعه وفرمه في الخلاط وبعد ما فرمه عملوا همبرجر وقام واقف في عربية آه، لحمة مستوردة وقام بايعه سندوتشات للناس فاتقبض عليه واكتشفت جريمته فالقاضي قال حكمت المحكمة على المجرم فلان الفلاني بحبس شهرين مع ايقاف التنفيذ مين المجرم القاضي المجرم هو القاضي مش المجرم هو ال- ال- البداية المجرم القاضي بقى ده ياخد شقة هي دي ما اكفره فوقهم اوعى تبص لل... للي بيحصل في الشارع وتقول ده ده بنت صغننه وكتكوته ومش فا- فاهمه ايه ده متبرجه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام العنوهن فانهن ملعونات يعني تشديد طبعا تشديد وال يعني يعني يعني فوق اللي بيحصل الوقت في المجتمع ده مش معصيه امال ده فجور ده مش معصيه ده انتهاك لحدود الله سبحانه وتعالى ده جرأة على الله هي دي ما اكفره فوقه شخصوا اللي بيحصل صح اعرف حجم الجريمة اللي الانسان بيعملها في حق الله عشان كده قتل الانسان ليه يا رب ما في ناس كويسة طب ليه ربنا ي- يعمم كلمة الانسان لان معظم البشر وحشين معظم البشر بيعاملوا ربنا معاملة مزرية والعياذ بالله منتزر بيهم معظم البشر بيعامل الله معاملة اجرامية ما اكفره بعد كل اللي عملته لك انت تعامل ربنا كده بعد كل اللي ربنا عمله معاك تعمل مع ربنا كده من اي شيء خلقه انت نسيت اصلك انت نسيت انت جاي منين انتوا نسيتوا انتوا كنتوا ايه؟ من نطفة ده انت كنت حيوان منوي وخليتك بني ادم من نطفة خلقه فقدره مراحل تطور الجنين بقى ثم السبيل يسره السبيل هنا بعض المفسرين قالوا ان يسر لك السبيل الى الله يعني بعد ما كنت حيوان منوي وربنا رقاك وبقيت بني ادم وكلمة حيوان دي مش كلمة الشرع ده كلمة العلم يقول لك حيوان حيوان منوي بعد حيوان منوي خلاك بني ادم طب وبعد كده ثم السبيل يسره يعني وبعد كده يسر لك الطريق اليه عرفك توصل له ازاي طب جت ثم ليه ثم هنا بيسموها تفيد التراخي الرتبي يعني ايه التراخي الرتبي يعني اللي بعدها اعلى من اللي قبلها يعني خلقك وخلاك بني ادم وبعد كده انت كنت حيوان منوي اداك فرصة بقى انك تعلى اداك فرصة انك ترتقي اداك فرصة انك تبقى مخلوق راقي بايه بالدين ثم نقلة في حياتك السبيل يسرى اداك الفرصة دي ليه عايز تخلي نفسك تحت ليه مصمم انك تخلد الى الارض ليه مصمم انك تهين نفسك ومن يهن الله فما له من مكرم ليه قتل الانسان قتل قال لك يعني ايه قتل هو قتل ده لما واحد عايز يقتل واحد يقعد يطعن فيه يعني كأنه في انتظار لطعنات السماء قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم برضه هنا ممكن تفيد التراخي الزمني اداك عمر طويل تفكر فيه اداك فرصة اداك فرصة تفكر مرة واتنين وعشرة ولو ما فهمتش النهاردة تفهم بكرة بعت لك الف رسالة ربانية عشان تفوق مالكش حجة مالكش عذر ما تقولش مش لاقي وقت للدين انت عارف انك كذاب انت عارف انك بتضحك على نفسك انت عارف ان لما بيجي ماتش انت قبل اللي بيقول ان هو مش ملتزم بتبقى قاعد قدام التلفزيون ومستنيه انت عارف ان لما بتيجي فسحه بتلاقي لها يوم واتنين وتلاته انت عارف جاي الوقت تقول انا ما عنديش وقت للدين عارف انك كذاب واجه نفسك واجه نفسك لان ربنا اداك فرصه بس لما الفرصه هتخلص ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره لما يقضي ما امره يعني إيه؟ ايها الانسان انت مقصر لما يقضي ما امره تعملش نفسك آه، انا بدي ربنا حقه الحمد لله مين اللي قال لك بتدي ربنا حقه لما يقضي ما امره انت ما عملتش اللي ربنا طلبه منك انت مقصر انت المفروض تحط وشك في الارض لما تفتكر اللي ربنا طلبه منك واللي انت عملته من مراد الله فيك انت مقصر في مراد الله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان فلينظر الانسان الى طعامه بص عايزين كده اول ما يتحط اكل كده ثلاث دقايق بس معلش ما تمدش ايدك مد عينك بص بس في الاكل ده الاكل ده يقول لك رغيف العيش وراه 360 جندي من جنود الله شاركوا فيه اخر جندي في ال 360 الخباز اللي حطوه لك في النار وخرجوا لك مستوي 360 جندي من جنود ربنا عشان رغيف العيش بتاعك الكون كله اتقلب عشان رغيف العيش بتاعك فلينظر اقف بس فكر ربنا عمل لك ايه فلينظر الانسان الى طعامه والنظر هو تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر فكر الى طعامه انا صببنا الماء صبا هو التوكيد هنا ليه ملايين الامطار المكعبة والاطنان بتنزل يوميا من المطر من السماء الى الارض بص للمنظر كده انا صببنا الماء صبا ده انتوا وحوش انتوا مش عارفين انتوا بتاكلوا ايه انت عارف لما اب عنده 10 عيال الصبح يجيب لهم قدرة فول ينزل للراجل مش يجيب لهم آه، طبق فول قدرة فول ينسفوها يجي البتاع ي- يذبح لهم خروف يفرموه يجي العشاء يجيب لهم بخمسين جنيه جبنة وبتاع ينسفوها ففي الاخر بيقول لهم ده انتوا وحوش انتوا مش عارفين انتوا بتاكلوا قد ايه ان صببنا الماء صبا انتوا مش حاسين انتوا بتاخدوا ايه انتوا مش حاسين خزاين ربنا بينهمر منها عليكم خير عشان تاكلوا وتفطروا وتتغدوا وتتعشوا سبعة مليار بني ادم بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا يوميا غير السناكس واللي بين الوجبات غير ال 7 مليار بني ادم غير 20 مليون نوع كائن حي تانيين كل واحد منه كم مليار على وجه الارض بياكلوا انتوا مش حاسين انتوا بتاكلوا ايه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقة ليه توكيد كلمة شقة بص للعجب اللي بيحصل بص ال- الارض دي اتشقت ازاي الارض السوداء دي طلعت آه، طلعت الفواكه المسكرة دي ازاي ازاي ازاي هو في حد تحت بينقي السكر من التراب هو في اتفضل الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا زيتونا نقلا حدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم كل ده متاع امال الاخره ايه يا رب كل النعيم اللي في الدنيا ده متاع امال يا رب اللي في الجنه ايه يا رب فاذا جاءت الصاخه ايه الصخه دي بقى يا جماعه من اسماء سوره عبس الصخه الصخ ده اما تجيب اجنه حديد وتضرب بها على اجنه حديد فيطلع صوت يرعب القلب ويزلزله حاجة تصم الاذان من الصوت بتاعها هو ده الصخر يبقى عذاب يوم القيامة واسم يوم القيامة هنا صوتي ولا بصري سمعي ولا بصري الصخة سمعي ولا بصري سمعي يبقى عذاب ال- ال- يوم القيامة هنا ايه سمعي ولا بصري سمعي قال لا وابن ام مكتوم كان اعمى ولا ولا ولا ولا ايه يبقى ابن ام مكتوم في الدنيا كان بيسمع بس ما كانش بيشوف يوم القيامة هيشوف وهينور وجون يومئذ مسفرة واللي كانوا بيشوفوا في الدنيا يوم القيامة هيتعمم اللي كان نفسك ان ده يجي وده يجي يوم القيامة هيتعموا وسيتعامل معهم بالعذاب الصوتي لان هو مش شايف فهيجي هنا الصخ لان اللي كان اعمى هيفتح لانه مؤمن واللي كان مفتح هيتعمى فاذا جاءت الصاخة الصاخة الصوت المرعب ليه صوت الصور لما ينفخ في الصور صوت الكون والزلازل وال... والحاجات اللي بتحصل صوت جهنم لا يسمعون حسيسها تدعو من ادبر وتولى وتقول هل من مزيد صوت جهنم نفسها صوت الملائكة وهي بتزجر الناس صوت الناس يوم التنادوة بتصرخ ومرعوبة وبتهرب صوت الصوت كتير جدا فدول وهم مصمومين وهم معميين مرعوبين من الصوت فاذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من اخيه يفر يفر دي فرت من قسورة واحد بيهرب من اسد وحش هو اخوك بقى وحش هو ابنك بقى وحش هو والامام بيقرأ في صلاة المغرب حتى افتكر كده اخويا امي ابويا اولادي دول انا هجري منهم يوم القيامه يوم يفر المرء من اخي ربنا يرزقنا جميعا الفردوس الاعلى يا رب نحن واحبابنا واهلنا جميعا يا رب وشيوخنا وعلمائنا يوم يفر وحش الناس مرعوبه من العاصي الكل بيهرب من اللي شايل معصيه الميزان كل واحد عارف حقيقة وزنه وداخل يعرض على الله لو دخل يعرض على الله بالصحيفة اللي في ايده ده هيروح في ستين مصيبة هو في ظنه كده مش عارف لسه بقى فضل ربنا معاه ايه فبيجري يدور على حسنة كأي- زي اللي بيحسن مجموعة ثانوية عامة زمان كده بيدور على حسنة يحسن الصحيفة بتاعته بيها وكله عارف انه بيجري بيسعى بجنون قبل العرض على الله دور على حسنة كله بيهرب يوم يفر المرء من اخيه يجري على اخوه معرفكش يجري على امه وابوه ما نعرفكش امي وابويا يجري على مراته ما اعرفكش يجري على ابنه ما اعرفكش منظر مرعب يا جماعة هو الترتيب هنا على حسب ايه الترتيب هنا غير الترتيب بتاع سورة المعارج يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبقى في المعارج اول حاجة جت ايه اولاده يفتدي باولاده هنا اخر حاجة جت ايه اولاده هو ايه الفرق الترتيب في المعارج على حسب الحب الترتيب في العبث على حسب العشم المعارج على حسب الحب يا رب افتدي بايه وما اروحش جهنم اولادي يا رب يترموا في جهنم يخلدوا فيها بس انا انجو فبدات بالحب اغلى حاجه عند اولاده فبدا بان باولاده ببنيه وبعد كده مراته صاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه انما هنا على حسب العشم هو انت ممكن يكون اكتر واحد بتحبه ابنك انما انت عارف انه اكتر واحد ممكن يخذلك لو احتاجته امال مين اكتر واحد يقف جنبي اول ما بتقع بتقول ايه اخ إيه اخويا فاول واحد عشمان في اخوك طب وبعد اخوك امي وابويا طب بعد امه وابوك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وبعد كده مراته وبعد كده اولادك في الاخر لان هو ده ترتيب العشم انما ترتيب الحب كان هناك في ايه عكسها فتخيل انت بقى هو ايه اللي بيحصل واحد يهرب من امه وابوه يعني امي تهرب من انا امي انهيار المشاعر البشرية يوم القيامة ده يوم انهيار المشاعر البشرية ليه واحد صاحبي آه، السخان ولع عليه وهو في ال- في الحمام امه ده بقى نار امه بيقول لي امي دخلت جوه النار جابتني من جوه النار وخرجت مستعديه تولع بس عشان ابنها اللي عملت كده يوم القيامه تقول له يا رب ارميه وخلد في جهنم وانا انجو يوم انهيار المشاعر البشريه يوم القيامه مش بس انهيار المشاعر انهيار الاعتبارات فلا انساب بينهم يومئذ انهيار الاعتبارات ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اتقالت لقارون انت فاكر ان الناس كلها ملمومة حواليك دلوقتي ولو طلع في صبعك دمل الجرايد هتقول آه، شاف الله قارون انت عارف يوم القيامة ولا حد هيعبرك هتتسحل على وشك يوم القيامة لجهنم ولا حد هيعبرك ولا حد هيسأل في حد انهيار الاعتبارات مش بس انهيار المشاعر وانهيار الاعتبارات انهيار الموازين الدنيوية خافضة رافعة الحاجات اللي كان لها قيمة زي الفلوس والم... ولا حد يبص لها والحاجات اللي ما كانش حد عارف قيمتها زي الحسنات هي بقت العملة الصعبة يوم القيامة مش دولار بقى ب 20 جنيه ومحدش لاقيه ده ده عملة خلاص مستحيل حد يعثر عليها غير اللي جابها في الدنيا ومفيش حد بيبيعها لحد ولا حد بيسلفها لحد والحاجة اللي لها قيمة الوحيدة هي مالك يوم الدين قال لك يعني ايه يوم الدين في بعض التأويلات قال لك يعني كل زمن كده بيبقى له حاجة هي اللي ماشية فيه يقول لك يا عم البلد دي بلد شهادات اللي فيه شهادة الكلام ده كان في الثمانينات دلوقتي يقول لك يا عم البلد دي بلد ايه وصايط اللي عنده قريب مش عارف فين هو اللي واحد تاني يقول لك يا عم الزمن ده زمن فلوس اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش ما يسواش فربنا بيقول لك يوم القيامة يوم الايه الدين اللي معاه دين هو اللي يسوى اللي معهوش دين ما يسواش فهذا على احد الايه التأويلات هذا يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ واحد مسفرة اتنين ضاحكة تلاتة مستبشرة مسفرة منورة كده في وسط ظلمات المحشر وشه زي الشمس ضاحك من الإكرام اللي هو فيه مستبشرة بالإكرام اللي لسه هياخده في الجنة يعني ثلاث صفات نعيم آه ووجوه يومئذ اشمعنى وجوه آه لان الوجه ده السمع واحد ده سمعه لربنا وبصره لربنا جميع مشاعره وحواسه ادها لربنا فربنا متع له جميع حواسه يوم القيامه وجوه يومئذ ووجوه يومئذ طب ليه ربنا ما قالش ووجوه عليها غبره ما هو خلاص يومئذ اتقالت مع النعيم قال لك كان اليوم ده غير اليوم ده اصلا ما حدش حاسس بحد انت قاعد في المسجد دلوقتي اللي قاعد دلوقتي قدام موقع قذر حاسس بيك انت حاسس بيه انت دلوقتي ممكن تتعشى فول اللي بيتعشى كافيار حاسس بيك انت حاسس بيه اللي نايم في قصر حاسس باللي نايم في العراء اللي نايم بالعراء حاسس بنعيم اللي نايم في قصر محدش حاسس بحد اهو يوم القيامه كده محدش حاسس بحد اللي عايش في نعيم ولا بيفكر في التاني واللي في العذاب ولا يظن ان في نعيم في الوجود والعياذ بالله ووجوه يومئذ واحد عليها غبرة تراب الدنيا كله اتحط في وشه من كتر ما وقع يوم القيامه وتعصب اتنين ترهقها قطرة قطر اللي هو السواد ترهقها واحد بقاله خمسين ألف سنة لا كل ولا شرب ولا نام انت متخيل الارهاق اللي هو فيه انت متخيل العذاب الأليم اللي هو فيه ده من أشد أنواع العذاب ترهقها قطرة سواد و- وظلام ونفس مرهقة ثلاثة أولئك هم الايه الكفرة الفجر يعني ايه اولئك قال لك اسلوب تشهير يعني يوم القيامه عارف لما مثلا ايه آه، واحد مثلا يعني ربنا يحفظنا مثلا اغتصب حد مثلا آه والمجتمع كله يعني مر- مغطاس منه والمجتمع كله قال عليه يوم يجيبوه كده وقفوه في ميدان عام ويقولوا للناس ايه هو ده هو ده اللي ماسك الشبشب واللي بيحذف بالجزمة واللي بيشتم واللي بيتف في خلقته خلاص بقى بقى عرض مستباح اولئك هم هم دول هم دول اللي انتهكوا حرمات ربنا يتقال الكلام ده للناس ويتقال الكلام ده لجهنم اولئك يبقى ده العذاب الثالث اسلوب التشهير اولئك هم الكفرة في العقيدة كفرة وفي الشريعة فجره فجار والعياذ بالله ثلاث انواع من العذاب يبقى الصوره فيها خمس ثلاثات هي حد يعرف يقولهم لي ونبقى خلصنا خمس ثلاثات اول ثلاثه صفات طالب التربيه جاءك يسعى وهو يخشى تاني ثلاثه صفات القران في صحف ايه مكرمه مرفوعه مطهره تالت ثلاثه صفات اللي بقى سعى للتربية بالقرآن صفرة كرام بررة ربع ثلاثة النعيم اللي خده بقى اللي بذل الثلاثة دول ها، مسفرة ضاحكة مستبشرة خامس ثلاثة اللي اعرض عن القرآن واللي اعرض عن الدين عليها غبرة ترهقها قطرة اولئك هم الكفرة الايه الفجرة يعني إيه طبعا انت بقى لو بحثت في الثلاثات دول وتناسقهم هتلاقي ايه اعاجيب في هذه الصورة عايز اقول ايه يا جماعة في النهاية عايز اقول جاءك يسعى وهو يخشى يعني هو انت بتسعاش على دينك ليه انت بتتحركش عشان دينك ليه انت واقف مستني ايه انت مستني مين يعني مستني حد ينزل لك من السماء يفكر لك في دينك انت واقف في امر تربيتك ووصولك الى الله لاخطر قضية في حياتك اكتر قضية متوقف عليها مصيرك علاقتك بالله سبحانه وتعالى علاقتك بدين الله ليه ما بتفكرش في التربية ليه ما بتسعاش على دينك عندك دروس هنا في المسجد ما بتحضرش ليه عندك فرص طلب علم هنا وبره وفي كل مكان وفي بورسعيد وبره بورسعيد ما بتروحش ليه عندك مدارس تربوية في اماكن كتير في مصر ما بتسعاش على دينك ليه عندك الوف مؤلفة من الشرايط الدينية لمشايخنا على النت ما بتسمعش ليه ما بتسعاش على دينك ليه موقف دينك على ايه على حد يفضلك موقف دينك يعني في سورة عبس ما كانش فيه غير النبي عليه الصلاة والسلام فابن ام مكتوم ما كانش قدامه غير النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي بس المصدر الوحيد للدين في الواقع انما انت دلوقتي هو انت قدامك مصدر واحد انت قدامك الف واحد بيعلم الف واحد بيحفظ قرآن ما بتحفظيش قرآن ليه عندك الف دار قرآن بتحفظ والف محفظة بتروح البيوت او عندك تحفيظات في مسجد الكلية اللي انت فيها في في حد معاك في الشغل بيع... عندك الف فرصة ما بتحفظش قرآن ليه ما بتسعاش على دينك ليه ما بتحققش شرط رضا الله سبحانه وتعالى ليه ليه ما بتتقربش الى الله انك انت تخاف على دينك وتسعى على دينك مالكش عذر اصل الشيخ الفلاني كسفني يا عم سيبك من الشيخ الفلاني طب والشيخ العلاني طب وفلان وعلان وترد- ما عندك الف طريق وحفظ القرآن ومواقع نت ومعاهد علمية على النت كتير جدا ومعاهد تربوية على النت وفرص تحفيظ قرآن على النت ده المعاهد العلمية الوقت عدت على الواتس شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي عامل معهد علمي على الواتس طلبة من طلبة عاملين معهد علمي على الواتس يعني ايه عايز ايه انت واقف ليه عايز وعظ عندك دروس وعندك شرايط عايز علم عندك معلمين على الارض وعندك معاهد علميه على الارض وعلى النت وعلى الواتس عايز تحفيظ قران عندك محفظين وتحفيظات في المساجد ودور القران وعلى النت وعلى الواتس عايز ايه ايه اللي موقفك اللي موقفك ما تضحكش على نفسك ضعف رغبتك انت اللي موقفك ان هم الدنيا شلك اللي موقفك ان انت مشغول بالدنيا عن ربنا سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب هل انت عندك والى ربك فارغب اشواقك لربنا رغبتك لربنا سبحانه وتعالى نفسك انك فعلا توصل لربنا في قوة عند ذي العرش مكين الاول ذو- ذي قوة بعد كده عند ذي العرش ايه مكين امتى خد مكانة عند ذي العرش لما بقى ذو قوة في الدين انت مكانتك عند ربنا على قد قوتك في دين الله على قد ما انت قوي في العبادة على قد ما انت قوي مش هقول لك يا عم في الثلث الاخير من الليل في النص ساعة اللي قبل الفجر بتضيعها ليه ايه اللي معطلك امبارح نمت متأخر ليه اتشغلت في الدعوة الى الله مثلا نقول لك ماشي يا سيدي ايه اللي عطلك شوية مكالمات شوية تقليب الساعتين اللي بتقعدوا مع الفيس والواتس كل يوم ليه عشان ايه معظمهم لغوا هتقول لي بتابع الواقع ف- ما الواقع ممكن يتبع في اقل من كده لو انت قلت لي ما- ما تقولش ما عنديش وقت الحقيقه ما عنديش رغبه الحقيقه ما عنديش والى ربك فارغب ما عنديش همه ملناش عذر عند ربنا يا جماعه دينك هو اغلى حاجه في حياتك جدد شباب التزامك اوعى تبقى من بره لحيتك سودة ومن جوه قلبك شايب اوعى تبقى من بره نقابك اسود ومن جوه قلبك شاب التزام عجزت ع- دينك عجز دينك ما عادش شباب مشاعرك خلاص بقيت عامل زي الايه خلاص اي حد يقول لك تعالى مثلا ننزل جوله تعالى خلاص انت شيخت بقى ده في عمره بس آه، آه، بري او هننام على الحرم آه، اعتكاف لا ما اقدرش لو ما فيش فندق ليه؟ شيخت عجزت دينك عجز لو انت دينك رجع شباب جدد شباب دينك جدد شباب التزامك شوف المشاعر اللي في اول الالتزام لما اقبلت على الله جت ازاي شوف ايه اللي جابها ورجعها تاني مش عايز اشد عليكم يا اخواني احنا النهارده عشنا مع صورة صفحة من كتاب ربنا اسمها صورة عبس تعرف بقى ترجع تقوم الليل بركعتين بسورة عبس بس تقف قدام آية آية حاول كده انك تتصل بالصحف المكرمة المرفوعة المطهرة حاول انك تقرب خطوة الليلة ناحية السفرة الكرام البررة الطريق ما بيجيش بأسانسير سلم هتطلعوا خطوة خطوة كل درس بتحضره خطوة في السلم بتاع دينك كل شريط بتسمعه كل آية بتحفظها كل جولة بتنزلها كل صاحب صالح بتصحيه الفجر ولا يصحيك لقيام الليل كل نص ساعة قبل الفجر كل واحد كل منكر بتنكره كل واحد بتكلمه خطوة في سلم طريقك إلى الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم يا واصل المنقطعين صلنا اليك اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم قو في رضاك عي... اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير